باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التكوين اخر اصحاح ثلاثه شفنا خبر سقوط البشريه بخطا ادم وحواء وشفنا رد فعل ربنا له المجد كاب يأدب لكن يظل يحب شفنا التأديب ممثل في أنه آدم هيشتغل في الأرض وهيتعب والأرض هتطلع له بشوك وحسك وشفنا حواء هتتعب في ولادة الأولاد وشفنا الأرض نفسها ملعونة بسببك يا آدم وفي نفس الوقت شفنا ربنا بيعمل أقمصة من جلد يستر على آدم وحواء عشان ما يتعذبوش من شعور العري ومعاها كمان وعد أن نسل المرأة يسحق رأس الحي فالتأديب مع حب مع حنان مع وعد لكن برضو في تأديب وفي تنفيذ للاتفاق يوم تأكل منها يا آدم موتا تموت وبعدين شفنا ختام الإصحاح أخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان طرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة أقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ربنا حط ملاك يحرس طريق شجرة الحياة وعلى ذكر الكروبيم كده كأنه معروف بعض الآباء فهموا إن آدم كان عارف يعني إيه كاروب أو يمكن شاف الملائكة قبل كده واحد يسأل طب هو فين ذكر خلقة الملائكة ما احنا في التكوين كل حاجة بتبتدي شفنا في التكوين بداية الخلق بداية الوصية بداية الوعد بداية السقوط بداية حوار مع الله كل البدايات هي في سفر التكوين واحد واثنين وثلاثة وده أصل كلمة الجانسيس دي أو التكوين يعني البدايات وده أصل المعنى أغلب الآباء اعتقدوا أن الملائكة خلقوا حين خلق النور في اليوم الأول بمعنى أن هم كائنات نورانية فضمنيا خلقت مع بدء الخليقه لكن مش مذكورة بالتفصيل بدليل ان هنا ربنا مش قال خلق كروب جديد يحرس الطريق لا الكروب موجود انما اقامه على حراسة الطريق يبقى الملائكة موجودين من قبل البشر كمخلوقات نورانية ومخلوقات يعني مخلوقات يعني ما هيش آلهة طبعا هي مخلوقات لكنها مخلوقات غير جسدية مخلوقات روحية والكاروب أو الشاروب بيجي وصفه في حسقيال وفي أشعية هذا الكائن العجيب المملوء أعين والستة أجنحة واللي بنسبح معاه دايما تسبحة أبيوس في القداسات آه كلمة شاروب أو كاروب موجودة في الكتاب بأكثر من وصف لكن دي أول مرة يذكر اسم الملاك كحارس لطريق شجرة الحياة طقسيا الكنيسة خدت الآية دي وعملت منها كده موقف لطيف عشان يعيشنا كلام الإنجيل تلاحظوا أنه يوم ما يتقري الإنجيل في القداس لازم شماس يقف ماسك شمعة ويوم ما أبونا يوزع الأسرار القدسات الذبيحة تناول يعني لازم شماس واقف يحرس هذا الشماس اللي لابس أبيض اللي واقف يا إما يحرس الإنجيل أو يحرس الذبيحة إشارة إلى هذا الكاروب اللي ماسك سيف نار متقلب وفي الأصل الشماس ده الحقيقة شماس مش صغير في السن شماس كبير وعلى درجة الشماس لأنه دي درجة لأنه مسؤول لو لقى واحد من الهراطقة الهراطقة اللي هم مين مخالفي الإيمان واحد لا يؤمن بأن ده جسد حقيقي ومعروف أنه بينشر أفكاره يمنعه من التناول ده أحد أدوار الدياكون الشماس الحقيقي اللي هو نفس دور الملاك هنا يمنع آدم من الاقتراب لو حاول لأنك آدم أنت في حالة لا تصلح للتناول دلوقتي أنت النهاردة يا آدم الفساد دب في طبيعتك وخالفت الوصية وأصريت على الانفصال عن الله أنت لا تصلح دلوقتي للاقتراب روح استنى الفداء بقى واستنى تكمل القصة بمجيء آدم الجديد اللي يصلح الموضوع وبعدين نفتح طريق شجرة الحياة فمجرد ده كده توصيف لطيف ان كل مرة تشوف الشماس اللي بيقف جنب الذبيحة تقول له يا رب خليني مستحق لشجرة الحياة جعلني مستحق يا رب للتناول من أقداسك لئلا يكون لي الذبيحة دي نار لا نور لأنها في سيف لهيب نار يعني عاوز يقول له حاسب إياك تتناول وأنت في وضع عداوة مع الله تتناول لما تكون في وضع صلح مع الله والصلح ده أتم المسيح بالتجسد والفداء برضو قلنا المرة اللي فاتت أن آدم وحواء حين منع من أكل شجرة الحياة الموضوع ده من زاوية ممكن يعتبر تأديب ومن زاوية أخرى يعتبر هدية أو حب ليه لو كلوا من شجرة الحياة كأنهم يحكم عليهم بالموت الأبدي شجرة الحياة تدي أبدية تدي استمرارية وبالتالي الموت هنا رحمة كن آدم وحواء يموتوا عشان يدخلوا خليقة جديدة بفداء المسيح أو يقوموا إلى حياة أبدية بعد الفداء ده رحمة بيهم إنما لو كلوا من شجرة الحياة معناها هيعيشوا في الفساد منفصلين على الله إلى الأبد طبعا ده شيء بغيض عشان كده حتى في ناس تقول لك بعد عمر طويل يعني يعني إمتى الحياة تخلص لأن الحياة على الأرض مش أجمل حياة فيها الشوك فيها الحسك فيها الوجع فيها الضيق فيها ريحة الموت والفساد فالإنسان بطبعه بي بي بيزهد الحياة بعد شوية لأنه مشتاق للحياة الأبدية فلو حكم على الإنسان يظل على الأرض حيا لا يموت في حالة الفساد ده يبقى عقاب شديد أوي ده الموت هنا رحمة بالإنسان وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب برضو مهم نقول كلمة عرف آدم حواء يعني اتحد اتحاد زوجي عرفها جسديا وهنا بعض الهراطقة حاولوا يقولوا أن موضوع العلاقة الجسدية هو ده الخطية الأولى طبعا ده كلام لم يذكر في الكتاب وإنما كلام ناس ضد الحياة الإنسانية وضد الزواج فأخذوها بموقف متشدد واعتبرتها الكنيسة هرطقة لا الجنس في الزواج مقدس لأنه من الأول ربنا خلق آدم وحواء وقال يترك ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين وما جمع الله إيه لا يفرق إنسان إذا الاتحاد الزوجي بين آدم وحواء مش في ذاته لا عقاب للخطية ولا هو ذاته الخطية لا ده ده التسلسل الطبيعي اللي ربنا قصده من ساعة ما خلقه لكن أغلب الآباء قالوا لأنهم كانوا زي الأطفال ما احتاجوش حتى العلاقة دي قبل السقوط لكن بعد السقوط ابتدى يعني تتحرك فيهم غرائز وابتدوا يحتاجوا العلاقة دي لكن هي في ذاتها لم توجد كجزء من العقاب ولا جزء من الخطية هي مقدسة لأن ربنا اللي جاب حواء لآدم وعمل هذا التقسيم الجسدي للحياة المقدسة أما كلمة عرف الكلمة دي طبعا في منتهى الرقي والنقاوة ليه؟ لأن الإنجيل ينظر إلى الاتحاد الزوجي بين الرجل وامرأته على نفس نظرته للاتحاد السري بين المسيح والكنيسة ده ربنا بيوصف البشرية كأنها زوجة وبيوصف نفسه كأنه عريس ويشتاق إلى درجة اتحاد عالية جدا تمت في التجسد وبتتم في التناول وهتكمل في الأبدية يصير الجميع واحدا دي شهوة المسيح له المجد إذا فكرة عرف آدم حواء معناها أنه العلاقة دي هي مستوى من المعرفة ليس عقلي ليس ذهني مش معلوماتي إنما دي معرفة خاصة جدا معرفة بيسموها معرفة الاتحاد بمعنى كل أسرار الاتنين تبقى مع بعض الاتنين يدوبوا في بعض وكأنهم كيان واحد لا يفصلهما شيء فكلمة عرفة دي تعبر عن أنه الموضوع أرقى كثيرا من أي تعبيرات جسدية حسية الإنجيل من أول مرة يعرف العلاقة دي حطها تحت كلمة المعرفة ما حطهاش تحت أي لفظة أخرى عشان نفهم خصوصية المعرفة دي أو قدسية العلاقة دي كمان احنا بنقول دلوقتي مثل المخطوبين ايه زي ما خدتوا سنة ولا أكتر في معرفة بعض نفسيا ممكن في الزواج تاخدوا سنة أو أكتر تفهموا بعض حتى جسديا لأنه هذه المعرفة تتراكم مع الأيام يعني تزداد في تعبير عن الحب آدم لحواء وحواء لآدم علاقة خاصة سرية بدون تفصيلات لأنها خاصة جدا لكل زوج وزوجة لكنها أيضا على مستوى المعرفة فحبلت وولدت قايين هذا الحبل هو استمرار للكلمة اللي قالها ربنا قبلها بصحاحين من قبل السقوط أكثرة واثمره واملأ الأرض إذا هنا الزواج والحبل ليس نتيجة الخطية لا مش نتيجة مباشرة لأن ربنا لما جاب حواء من البداية قال يلا إيه اكتروا واثمروا واملوا الأرض ولهذا بالرغم من السقوط ما زالت ثمرة البطن إيه عطية ثمرة البطن عطية مش ثمرة البطن خطية لازم نميز بين المعنيين لأن في بعض الناس اللي مخها يعني ضد كل ما هو جسدي الناس دول هرتقوا وقالوا إيه الزواج خطية والنسل خطية وكل ده خطية طبعا ما قدسه الله لا تنجسه أنت حبلت وولدت قايين طبعا ضمنيا في الآية دي ولدت بالوجع كان أول مرة حواء تتعرف على الوجع بالوجع تلدين أولادا ما ده بقى التأديب بتاعها وده اللي قاله المسيح له المجد وهو بيوصف وجع البشرية كلها قال إيه في إنجيل يوحنا المرأة وهي تلد إيه تحزن لأن ساعتها قد جاءت طب هي حزينة ليه ما عاوزة تولد آه هي حزينة عشان عارفة داخلة على وجع ولكن بعد ما تولد تنسى الحزن عشان كده ربنا يسوع بيقول كل حياتنا على الأرض زي مخاض الولادة كأننا في حالة وجع لغاية ما نطلع من الدنيا دي ونولد للأبدية ساعتها ينتهي الوجع ويستمر الفرح ويبقى فرح أبدي فكأن كل العمر على نفس درجة مخاض الولادة تلاحظوا أن المخاض اللي بتاع الولادة يجي ويفك ويجي ويفك وبعدين يجي يجي ورا بعض ده معناه ايه ان الوجع يجي شوية ويهدى شوية لكن في وقت يجي ورا بعض بالذات قبل ما نسيب الدنيا ساعات تبقى المرحلة الأخيرة ايه وجع ورا بعض آلام متراكمة وليكن ما هي دي في آخرتها ايه ولادة بقى آخرتها تبقى حياة جديدة أبدية بلا وجع ننسى الحزن وننسى الوجع وندخل إلى فرح الأبدية ولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب أول مرة إنسان يسمي إنسان قبل كده اللي سمى آدم ربنا واللي سمى حواء ربنا بس آدم اشترك في تسمية حواء لو رجعتوا العدد 20 يقول دعا آدم اسم امرأته حواء لكن آدم وحواء سموا قايين ولما سموا قايين جت فكرة التسمية أن تأخذ معنى من البداية مغزى أو معنى مرتبط بالعلاقة بالله وده فكرنا المسيح لما تسموا أولادكم لازم نسمي اسم له معنى مرتبط بعلاقتنا بالله لأن احنا في الأول وفي الآخر ناس روحيين فآدم وحواء سموا قايين لأن كلمة قايين اقتنيته من الرب يعني مش أنا اللي عاملاه حواء بإيمانها الفطري قالت بالرغم أنها جابته من آدم بس عاوزة تقول إيه ده عطية من ربنا ده قنية من ربنا اقتنيته من عند الرب يعني لولاش ربنا ما كنتش أنا وجوزي أبدا نجيب عيال فهي هنا من أول يوم بتأكد أن قايين أو الطفل أو الولادة أو البشرية عموما هي قنية هي عطية من ربنا عشان كده حتى أيوب لما أخذت أولاده قال الرب إيه أعطى والرب أخذ فليكن اسمه مباركا ما اعتبرهاش حاجة خاصة بيه وهنا اقتنيت تحمل معنى كمان أنه يعني ده بتاع ربنا هربيه لكن هو ملك ربنا وده الفكر الروحي احنا ولادنا عطية من ربنا في ايدينا نكون أمناء عليها ونسأل عنها كوكلاء لكن هم عطية يعني مش ملكنا كل أب وأم يحاولوا يتملكوا أولادهم بيكسروا النظام الإلهي ربنا مديك ابن عشان تخليه شبه المسيح مش شبهك ودي طبعا بتتم بداية بالمعمودية انك في المعمودية بتقف تشهد انه لم يعد ابنك وانما ابن لله وانت اصبحت بس مسؤول عنه انت بتعاوزه توصله للسماء لكن انت مالكش فيه كتير ربنا هو صاحبه هو قنية من الله طبعا ده معناه ان الادم وحواء على درجة من التدين او التقوى لانه كونه سمي اول طفل يحمل معنى روحي كده يبقى هما ربنا شاغلهم وحسب تقليد الكنيسة نحن نؤمن أن آدم وحواء عاشوا حياة فيها توبة وكانوا أول اثنين يخرجهم المسيح من الفردوس وقت ما نزل للجحيم بعد صليبه مباشرة عشان كده في أيقونات قبطية قديمة ترسم المسيح له المجد نازل من على الصليب ماسك آدم بإيد وحواء بإيده واخدهم على الفردوس يعني أول ما المسيح له المجد قال قد أكمل في يديك أستودع روحي كانت روحه الإلهية روح المتحدة بلاهوته نزلت الجحيم أطلقت سراح كل الأبرار وأولهم آدم وحواء عشان كده احنا آدم بنعتبره هو وحواء تائبين ووصلوا للسماء ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم هنا بعض القديسين زي القديس أمبروسيوس وديدموس الضرير لاحظوا في الآية دي أنه بدأ يتكلم عن هابيل قبل قايين مع أن قايين الأول فبيقول كان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض ولاحظوا ملحوظة ذكية تاني أن ما قالوش ما قالش الوحي كان قايين فلاحا بعد كم إصحاح هنلاقي نوح يتقال عليه كان فلاح لكن هنا كان عاملا في الارض طب وفي فرق اه في فرق الفلاح يعني واحد واعي هو اللي بيحرك الارض هو اللي بيدير الارض هو اللي بيزرع وبوعي عشان الارض تطلع ثمر عامل في الارض زي اللي ايه اللي لاغي دماغه زي الفاعل كده اللي ملوش مصلحه ان الارض تجيب ثمر زي اللي بيشتغل من غير نفس لكن فلاح معناها ايه الارض ارضه وقلبه فيها وهنا ذكر هابيل في الاول معناه ان ابتدى هابيل على طول يبان انه واخد تقوى ابوه وامه او بقايا التقوى بينما قايين من البدايه كده زي اللي زهقان من عيشته وشغال في الارض لكن مش فلاح حتى اهو حاجة يلهي بيها روحه فهنا تلاحظوا هابيل بدأ يعني يبكر عن قايين وهنا في قضية مهمة في الكتاب أن هناك بكر جسدي عادة مرفوض في افتكروا القاعدة دي هناك بكر جسدي عادة مرفوض يعني إيه طبعا أنتوا كلكم فاهمين قايين وهابيل مين البكر قايين لكن مين اللي عجب ربنا هابيل ومين جد المسيح شيث لأن هابيل مات بدري من غير عيال إذا البكورية سابت قايين وراحت لشيث نروح شوية مثلا لأبونا إبراهيم مين البكر حقا إسماعيل لكن مين المحبوب إسحاق مين جد المسيح إسحاق يبقى البكورية سابت إسماعيل راحت لإسحاق ننزل لإسحاق مين البكر عيسو لكن مين اللي خد البكورية يعقوب ننزل ليعقوب مين البكر رؤوبين لكن مين اللي خد البكورية يهوذا وهكذا يوسف مين البكر منسى لكن مين اللي خد البركة إفرايم إيه الحكاية ليه كل لما يجي بكر جسدي بعد شوية نفاجأ أن البركة سابته لأن ربنا كان عاوز يقول إيه هتبان بقى في سفر الخروج نعيشنا لما ندرسه لما موسى دخل لفرعون قال له اطلق ابني البكر كان يقصد مين موسى شعب اسرائيل شعب اسرائيل يلقب ببكر الله ليه لانه اول شعب اختير ليعرف الله هل شعب اسرائيل فضل بكر فقد البكوريه ليه لأن هم رفضوا المسيح وصلبوا المسيح وقتلوا الأنبياء راحت البكورية منهم للأمم واضحة المعنى إذا ربنا عاوز يقول إيه الأول جسديا ليس الأول روحيا والأول في الدنيا ممكن يبقى أخير في السماء فما تتسابقش على المكانة الأولى في الدنيا لأن دي ممكن تضيع منك السماء يعقوب كان بيتسابق وبعدين ايه فاق لروحه وقال لا لا انا عاوز ربنا ولما تاب في الاخر بقى هو البكر وهكذا اسرائيل كان عاوز الدنيا لغايه دلوقتي اليهود عاوزين ايه بكر الارض يعني عاوزين يبقوا احسن ناس هنا عاوزين يملكوا العالم عاوزين يسيطروا على الدنيا كلها طيب خدوا الدنيا بس ايه رفضتم من السقف قديس بولس بقى لانه فيلسوف المسيحيه يقول في الحتة دي حاجة جميلة قوي يقول في العهد الجديد أصبحنا اسمنا كنيسة إيه؟ كنيسة أبكار أبكار؟ طب أنت ما انتش البكر في عيلتك وأنا مش البكر في عيلتي لا لا أبكار بالمعنى الروحي يعني إيه؟ يعني نحن لسنا أبكارا جسديا ولا يعني خالص أنت ترتيبك إيه في إخواتك ولا يعني خالص إن كنت يهودي من الأول تبع شعب إسرائيل إنما كلنا وقعت علينا البكورية بالإيمان صرنا كنيسة أبكار يعني إيه كنيسة بالإيمان خدنا بركة البكر خدنا نصيب البكر بالإيمان لأننا أمنا بالمسيح خدنا مكانة البكر اللي راحت منه المكانة دي بسبب عدم إيمانه قايين بسبب عدم إيمانه فقد البركة وفقد البكورية وهكذا طبقوها عيسو فقد البكورية وفقد البركة إسرائيل ذات شعب إسرائيل فقد البركة وفقد البكورية لم يعد بكر الله إنما إحنا دلوقتي أولاد الله إحنا أولاد الله بالإيمان لكننا بالنسبة للتاريخ لسنا أبكارا جسديا يعني ما إحناش ولاد إبراهيم جسد بالجسد لكن ولاد إبراهيم بالإيمان فهنا يقول كان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عملا في الأرض برضو لاحظوا الأباء كون هابيل بدأ يرعى الغنم دول طبعا أول شغلانتين عرفوهم البشرية تاريخيا الكلام ده ماشي مع التاريخ البشري أو الإنساني إن أول مهنة امتهنها الإنسان هي الزرع والرعي كانش لسه في صناعة وجت التجارة متأخر لكن أول مهنة الأرض والزرع والرعي الرعي دايما في الكتاب ياخذ معنى روحي لانه هتلاحظوا ان ربنا طبعا بيحب الزرع ويحب الراعي لكن الراعي هابيل كان راعي إبراهيم كان راعي موسى النبي كان راعي داود النبي كان راعي المسيح اتكلم عن نفسه كراعي صالح لأن الرعاية فيها معنى جميل فيها معنى المسؤولية راعي الغنم بيبقى عينه على الغنم عمال يعدهم كل شوية ويراقبهم وعصاك وعكازك يعزيانني وإلى مياه الرخا توردني يعني مسؤول مهتم بالرعية بالغنم وبانت طبعا في حياة داود النبي أنه كان يجري يطلع الغنم من بق الأسد ويعرض نفسه للخطر وبان في كلام المسيح الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف فلما يتقال كان هابيلا راعيا للغنم فهموها الآباء أن هابيل تشبه بالمسيح حتى دون أن يدرك لأن هابيل واضح من سياق الكلام أنه بيحب ربنا واللي بيحب ربنا يشبه ربنا من غير ما يحس كل ما تحب ربنا أكتر كل ما يقع عليك الشبه أو بتعبير آخر يرجع لك شبه ربنا ما هو الشبه ده لقيناه تاني في أول إصحاح نصنع الإنسان إيه على صورتنا كشبهنا والشبه قلنا راح أو تشوه بالخطية يرجع بالحب فهابيل هيحب ربنا قوي ويمتهن الرعي الأغنام فيأخذ صفات الرعي الصالح أما قايين يا ريته فلاح على قولة فلاح كانت تمشي كويس إنما عاملا في الأرض كلمة العامل أو الأجير تلاحظوا حتى ذكرها المسيح في الراعي الصالح لما قال أما الأجير الذي هو أجير وليس راعيا إذا رأى الذئب مقبلا يترك الخراف لأنه أجير ولا يبالي بالخراف في عدم الاكتراث عدم الأمانة عدم المسؤولية إذا هنا الكتاب بدأ يلمح إن هابيل بقى يسبق قايين في الروحانية في حب ربنا في التشبه بالمسيح كان هابيل رعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض برضو بعد أيام واحد من القديسين الكبار اسمه القديس أمبروسيوس تأملات بقى الأداء اللي ما يفوتوش كلمة يعني قال بعد ايام معناها عمال لا اجل عارفين لما واحد يكون كسلان يصلي كل شويه يقول ايه طب كمان شويه طب كمان شويه ده معناه ايه ملوش نفس يصلي ده معناه الصلاه تقيله على قلبه فالظهر مفروض نقدم حاجه لربنا انما قايين عمال يعمل ايه كمان شويه وبعدين جاب شويه عشب ارض كده وعملوا ايه ذبيحه هنا يجي السؤال طب ليه الذبيحة دي ما اتقبلتش أولا احنا شفنا الأرض اللي طلعت ورق تين ما عجبتش ربنا والأرض إيه ملعونة فلما تقدم من الأرض الملعونة ذبيحة أنت بتقدم حاجة ملهاش معنى دي الأرض ملعونة إنما الغنمة بتشاور على اللي عمله المسيح مع آدم وحواء جاب أقمصة من جلد جابها إزاي جاب ذبيحة فعشان كده تقليد الآباء يقول أن آدم وحواء علموا عيالهم كل موسم نجيب ذبيحة نذبحها ونقدمها لربنا زي ما عمل لنا ذبيحة وسطر علينا بأقمصة من جلد فإذا هابيل هنا هيمشي على اللي بنسميه التقليد الآبائي أو التسليم الآبائي لسه مفيش ناموس مفيش حاجة مكتوبة مفيش شريعة مفيش نظام ذبايح لكن آدم بيقول لأولاده يا أولاد كل موسم تقدموا ذبيحة تقدموا بكر الغنم تقدموا أحلى ما عندكم ربنا اللي ساتر علينا ومحتملنا بعض خطايانا قايين ما عجبوش الكلام قايين جاب شوية كروتة كده وقدم لربنا هابيل بقى يتقال عليه إيه قدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها واضح بقى الموضوع إيه ده واحد بيقدم بمزاج وواحد بيقدم يعني تأدية واجب ودي أول أشكال العبادة احنا لسه في فجر التاريخ ولغاية دلوقتي عايشين الكلام ده يا ترى انت قايين ولا هابيل في صلاتك في قداسك في إنجيلك في عشورك بتقدم الايه الفتات ولا بتقدم السمان المرأة صاحبة الفلسين دي أرملة قدمت فلسين بالنسبة لها سمان يعني إيه أغلى ما عندها عندهاش غيرها فجابت أغلى ما حاجة عندها وقالت له خد يا رب إنما الأغنياء من فضلتهم أعطوا عندهم القيم دول من فضلتهم يعني إيه الحاجة اللي ملهاش لازمة نديها لربنا في ملاخي آخر أسفار أنبياء العهد القديم ربنا بي بيلوم الشعب اليهودي يقول له تقدم لي الأعرج تقدم لي الأعمى طب قدموا لواليك أفيرضى عليك كان اليهودي في زمن ملاخي النبي يعمل ايه يبص للقطيع يشوف معزة عرجة مش هتتباع يقوم ايه يقول اديها للهيكل فبيقول له طب قدمه لواليك افيرضى عليك يعني روح اديها هدية لحد يهمك هيقبلها وانت جايب له حاجة مضروبة احيانا احبائي في عباداتنا نقدم تقدمات مضروبة مضروبة يعني أقصد بيها إيه حاجة من الفضلات فضلات الوقت لما ألاقي وقت أصلي فضلات التعب يعني أتعب في الدنيا وأشتغل إنما أجي على الصلاة ولا الخدمة واستخسر التعب فضلات المقتنيات الحاجة اللي ملهاش لازمة في الدولاب بدل ما نرميها نوديها الكنيسة ده شغل قايين ده ربنا يحمينا لا أما هابيل اللي يبص أغلى حاجة عنده أحلى حاجة عنده يقول دي بتاعت ربنا أجيب حاجة لربنا أجمل حاجة عندي فمن البداية كده واضح أنه في نوعين من العبادة عبادة أمينة نابعة عن حب وعبادة نابعة عن رياء أو مظهر أو حرف حرف لأنه بيعمل حاجة كده على قد المطلوب لكن من غير نفس فنظر الرب إلى هابيل وقربانه عادي هو ربنا هيضحك عليه ربنا طبعا بيميز فبص لقى هابيل بيقدم قلبه قبل قربانه بيقدم بحب بيقدم أجود ما عنده وقدم ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر خلي بالكم لغاية كده ربنا لا زعق في قايين ولا عاقبه هو ببساطة أظهر رضا على تقدمة هابيل وأظهر عدم ارتياحه لتقدمة قايين لكن ما فيش أي نوع من الشدة ولا الحدة هو بس لم ينظر لم ينظر يعني سكت واضح انه ايه ده حلو لكن ده مفيش تعليق ده ربنا متواضع جدا هنا بقى قايين لأنه أساسا مش بيحب ربنا هو لو بيحب ربنا كان بسرعة صلح موقفه كان على طول حس إن ربنا صعب عليه إنه بيترمي له كلام فاضي كده فكان بسرعة عدا الموقف إنما قايين لأنه خالي من الحب وقع في حاجة أصعب يقول فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه دي أول مرة نسمع التعبيرات دي وهتبقى معانا طول الإنجيل بعد كده لغاية النهاردة يعني إيه الغيظ دخل كناش نسمع عن الغيظ ده إيه الغيظ ده الغيظ ده عبارة عن مشاعر من الغضب والرفض مصحوبة بغيرة يجوز معاها انتقام مشاعر ملخبطه وكلها مبنية على عدم حب لا حب لربنا ولا حب الهابيل هل هابيل هنا حنس أخوه مثلا غاظه لا هابيل الراجل في حاله بيقدم حاجة حلوة لربنا ولا على باله خالص وأظن لو قايين قال له يا هابيل اديني غنمة حلوة من بتوعك هيقول له خد يا أخويا اللي, يحب اللي تحبه لأن هو شخص طيب طبعا القصص دي حقيقية بالمناسبة ليه النهاردة في أحد الهرطقات الحديثة للأسف بعض اللي بيدرسوا الكتاب في معاهد أجنبية بيعتبروا كل الحاجات دي روايات أساطير للأسف إنما دي مش روايات للرواية ده تاريخ دي حقيقة بدليل أن ربنا يسوع له المجد ذكر سقوط آدم في يوحنا 8 وهو بيتكلم عن الشيطان أو الحية الخبيثة وبولس قال كما خدعت الحية حواء إذا دي قصة حقيقية مذكورة حتى في العهد الجديد وهابيل شخصية حقيقية ذكره بولس في عبرانيين 11 قال بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين عشان لما تسمع حد يقول لك دي أساطير قول له إزاي يبقى المسيح غلطان في كلام ويبقى العهد الجديد كمان أساطير بقى لأن العهد الجديد بيؤكد على حقيقة هذه الأحداث مش مجرد معناها نظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر فاختاز قايين جدا وسقط وجهه يعني إيه سقط وجهه؟ أعتقد سقط وجهه بمعنى جاله اللي بنسميه صغر نفس صغر قدام نفسه ودي خطية وحشة ومنتشرة جدا سقط وجهه يعني احترامه لنفسه قل وقع في الغيرة المره اشمعنى اشمعنى يا ابني انت السبب هو هابيل عمل حاجه غلط ولا ربنا غلطان لا هابيل غلطان ولا ربنا غلطان طبعا انما انت اللي كروت الحكايه وانت اللي تصلح لكن انت بتغير ليه دلوقتي ربنا ما ميزش بينكم باي درجه ربنا قبل المجتهد وده اللي هيقوله له ربنا بمنتهى الحب والحكمه دلوقتي هيقول له إن أحسنت أفلا رفع طب ما تعمل زي أخوك ما تعمل أحسن من أخوك كمان إيه المشكلة هرفعك هرفعك يعني أرفع وجهك يعني خليك تبص في وشي وأقول لك شاطر يا حبيبي ليه تبص في الأرض ليه تقول أنا وحش ومش نافع وأنا قلت لك كده أنت اللي بتقول على نفسك كده ساعات لما الواحد يلاقي واحد ناجح يجيله صغر نفس يسقط وجهه طب ما انت ربنا اداك نجاح كتير طب ده انت بالاولى البكر وبعدين المأمورية بسيطة قوي يلا اعمل زيه بدل ما تغير منه غيرة مرة غير منه غيرة حسنة في حاجة اسمها غيرة مرة وفي غيرة حسنة ايه الغيرة الحسنة الاقي واحد بيصلي حلو اقول عاوز اصلي زيه كده يلا غير الاقي واحد بيدفع اكتر من العشور اغير واقول وانا كمان عاوز اكبر في العشور حلو الاقي واحد بيخدم كتير اقول انا كمان نفسي ادي عمري للخدمه جميل لكن الاقي واحد معاه فلوس اقول اشمعنى ربنا اداله طب ما هو ادالك كتير هو لازم فلوس وتتغاظ منه وتتغاظ من ربنا خلي بالكم الغيظ هنا اترمى على الاثنين على ربنا وعلى هابيل في الوقت اللي هم مش غلطانين وعدو الخير بقى يمسك مشاعر الغيظ دي ويكبرها بقى اشتغل عليها تمام دي وعندنا قصص كتير في الكتاب بقى اخوات يوسف مثلا اتغاظوا طب ليه ده اخوك الصغير وامه ميته ده بالاولى تفرحوا له كلكم عندكم امهات ده ما لحقش يتمتع بامه فيعني ده اخوكم مهما كان ابدا الغيظ ملا قلبهم والغيره وعملوا اللي عملوه وهكذا توصل الحكايه انها تقلب غم بصور متعددة اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه أرجوك لما تتغاظ حاول بسرعة تفرمل عقلك وتسأل سؤال ربنا سأله اليونان بعدها بكذا ألف سنة هل اختصت بالصواب؟ اسأل نفسك سؤال هادي كده هل معاك حق في غيظك؟ وخد وقتك كده وانت بتجاوب على السؤال هتلاقي طبعا مالكش حق انما يونان من غيظه قال نعم اختصت بالصواب ساعات الواحد لما يكون بقى ايه مش شايف تلاقيه يعني زي القطر كده معايا حق لا معاكش حق معاك حق في ايه يا قيم مالكش حق ده اخوك طيب وغلبان واصغر منك وبيموت فيك ما تعيشوا اخوات وتساعدوا ببعض ما انت تفرح ربنا وهو يفرح ربنا والبركه تبقى معاكم انتوا الاثنين وهو ربنا يعني بيخير واحد عن واحد مش طريقته انت اللي بتعمل كده يا قايين اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه من مشاعر سقوط الوجه او صغر النفس أن الواحد يشعر أنه مرفوض هل الله رفض قايين حاليا لا طبعا خالص بدليل أن من غير ما قايين يصلي ربنا هيروح يكلمه ويكلمه بمنتهى الحب عشان يقول له يا ابني أنا مش رافضك ليه باصص لروحك كده ليه مخك مغلبك كده أنا قابلك وبحبك لكن هنا مخه بيقول له أنت مرفوض انت ربنا غضبان عليك انت اخوك بيتحداك انت اخوك عاوز ياخد مكانك انت اصوات اصوات كلها شغل شياطين ما هي الحية دلوقتي مش باينه بس شغاله برضه اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقايين لماذا اغتظت او ده السؤال اللي بقول لكم مهم يمكن اول مره تيجي كلمه لماذا احنا الاصحاح اللي فات سمعنا دي بدايه الاسئله اللي جايه من ربنا الاسئله دي مهمه قوي ادم اين انت ده اول سؤال ساله ربنا للانسان ادي سؤال تاني مهمه ليه يا ابني ليه متغاظ ده السؤال ده صدقوني محتاجين نسمعه كل يوم ليه تتغاظ لما تسمع عن حد ناجح ما تفرح له ليه تتغاظ لما اللي نفسك فيه ما يحصلش وانت عندك ايمان ان ربنا بيعمل احسن حاجه تتغاظ ليه ليه تتغاظ ان ربنا سايب شويه الاشرار ياخدوا حقهم في الدنيا ما هو وعدك انه هيظبط الحكايه على الاخر وهيكافئ الابرار وهيجازي الاشرار بتغاظ ليه ما فيش حد له حق تغيظه ابدا فكل مشاعر الغيظ والغضب اللي بتجيلنا صدقوني كلها الشيطان بيشتغل عليها لماذا اختصت يا ريتك تغضب على نفسك زي ما علمونا الاباء لما تلاقي نفسك متغاظ اغضب بس على نفسك قول ازاي اعمل كده في نفسي ازاي انا بهدل روحي كده وافكر في اخواتي كده ازاي اقع في غيره مره وانا ربنا مديني روحه وكتب اسمي في السماء اغير من شويه بشر ده الملائكه بتبص لي وتقول لي يا بختك انا بص البني ادم واقول اشمعنى لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك يعني ليه مستقل بروحك يا قايين ده انت اول وليد في تاريخ الانسانيه ده انت اسمك جميل قايين يعني قنية من الله ده انت ممكن مستقبلك يبقى كأعظم الأنبياء ده بعض الآباء قالوا حواء لما جابت قايين افتكرته هو ده المخلص ما هي مش فاهمه بقى اللي هيحصل فتخيلت ربنا وعدها ان من نسلك يجي اللي يصلح العمله فاول ما ولدت اول ولد قالت بس اهو ده اللي هيجي ايه يصلح ابوه وامه بقى يصلح الخيبه اللي عملناها لكن طبعا ما كانش قايين المقصود لكن قايين كان ممكن يمشي صح سؤال مهم لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك ليه لما تخسر فلوس تتغاظ او يجي لك صغر نفس ما انت بنفسك ابتديت صغير وربنا اداك كتير وانت جربت ربنا كتير وعارف انه يعني ارخص حاجة الفلوس يسهل قوي يعوض مئات الاضعاف ليه تتغاظ ليه وشك يبص في الارض وانت اتخلقت عشان تبص للسماء ليه تبص بعين الحقد والغيظ من اخواتك ودول بشر زيك الشيطان بيلعبهم زي ما بيلعبك وربنا بيحبهم زي ما بيحبك طبعا تلاحظوا قايم ما ردش السؤال ده قايم ما ردش عليه يبقى واضح انه ايه مستسلم لافكار الغيظ ومش بيرد ربنا ساعات يكلمك وانت مطنش أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معاه والحكاية تبقى جميلة لكن ممكن ما يسمعش أو يسمع وما يفتحش يقوم ربنا يكمل كلامه شوفوا المحايلة بتصورها محايلة أب الطفل إن أحسنت أفلا رفع بتخيلها كده زي طفل راجع من سنة أولى ابتدائي جايب نمرة وحشة في الامتحان فمتغاظ وبيقول لباباه ولا مامته ايه صاحبي جاب عشرة من عشرة وانا جايب خمسة فمامته تاخده في حضنها كده وتقول له ايه متغاظ ليه يا حبيبي هو ذاكر اكتر يلا ذاكر وتجيب عشرة من عشرة إن أحسنت أفلا رفع كلام بسيط من أب كله حب في تشجيع وحتى التوبيخ نغمته هادية جدا يعني إيه أنت لم تحسن هي ضمنيا كده أنت ما اجتهدتش أنت ما عملتش المطلوب إن أحسنت أفلا رفع يعني لسه فرصتك موجودة يلا تشطر لأن ربنا طبعا فحص القلوب والكلى وعارف كويس قايم بيفكر في إيه زي ما شجعوا قوي دلوقتي بيحذره من نفسه فيقول له إيه وإن لم تحسن يعني لو ما خدتهاش جد الموضوع مش هيقف على شوية مشاعر الموضوع أخطر من كده هيكبر عن كده عشان كده ربنا يسوع له المجد في أول الموعظة على الجبل قال كلام كله حكمة قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا إيه العلاقة يا رب؟ لا ما هي بتبتدي كده من يغضب على أخيه بدون وجه حق باطلا يكون مستوجب الحكم لأنها شوية هتجيب القتل القتل حتى لمجرد فكرة يا ريته يموت ويمشي من وشنا طب ما هو احنا دخلنا في قتل اهو دخلنا في غضب شديد فهنا ربنا قال ما تسيبش أفكار الغضب تعلى جواك أبدا لأن ده غضب باطل طب هو في غضب غير باطل؟ آه لو لقيت أخوك اللي بتحبه بيبعد عن ربنا فاتغصت خوفا عليه وبقيت بتحايله وبتترجاه يرجع لربنا هذا غضب مقدس لو لقيت نفسك ما صليتش فغضبت على نفسك وقلت النهارده هصلي ضعف او النهارده هعمل مجهود شويه لان انا مش عاوز العمر يروح مني او ده غضب مقدس واضحه الفرق عشان كده بيقول من يغضب على اخيه باطلا باطلا يعني بدون حب انت مش بتحبه في اللحظة دي يا قيم مش بتحب اخوك لو بتحبه هتقول له مبروك يا حبيبي انا فرحان ان ربنا راضي عنك صلي لي عشان اعمل زيك عادي مش اخوات في ايه وكانوا يفضلوا حبايب ويمكن قايين يسبق هابيل كمان ممكن ان لم تحسن فعند الباب ايه الباب ده عند الباب خطية رابضة كلمة رابضة مرتبطة عادة بالوحوش اللي بتربض الأسد الرابض والنمر الرابض يعني إيه؟ على باب قلبك في وحش كاسر رابض هينط هتيجي لحظة ويقفز عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها هو بداية عاوز يقول له أنا شايف الأفكار اللي في دماغك رايحة فين أنت بقيت بتفكر تخلص من أخوك خطية رابضة توصل بيك يا ابني تتمنى موت أخوك ليه عمل إيه في حقك عشان ده كل ولو غلط قول الشيطان هو اللي غرقه لكن توصل لخطية رابضة عند الباب إليك اشتياقها يعني شكلك ابتديت تميل لانك تخلص منه وبعدين يقول له كلمة جميلة جدا وأنت تسود عليها يعني إيه ما زال لك يقين السلطان تقول لعقلك أقف يقف ما زال لك يقين السلطة والسيادة إنك توقف رغبة الانتقام أنت تسود عليها أنا خلقتك يقين سيد مش عبد خلقتك تسود على أفكارك ومشاعرك وتقول لي دي امشي تمشي امشي يا فكرة يكون لك شر أنت تسود عليها يعني إياك تسيب فكر غلط يسود عليك أنت اللي تسود عليه فربنا في الآية البسيطة دي حط كل مبادئ الحرب الروحية احنا أحبائي غير مجبرين على السقوط في أي خطية الشيطان يعرض ولا يفرض احنا بقى اللي ايه نقول له اتفضل اهلا وسهلا ولكنك تسود عليها لو قلت له امشي هيمشي لو فكر انتقام رفضته بالصلاة خلاص لو فكر شهوة رفضته لو فكر طمع رفضته لو فكر كذب رفضته خلاص أنت تحسن وترتفع إن أحسنت أفلا رفع لكن إن لم تحسن عند الباب خطية رابضة يعني إيه الشر ملوش آخر يتدهور قيم ما وقفش عند شوية مشاعر غيظ لا هو الشيطان هيسكت له ده عمال يقرب منه فالحية ال- ال- ال- الكدابة شغالة عمالة تشحنه تشحنه تشحنه لدرجة لا سمع صوت ربنا ونسي أبوه وأمه دول اللي بيموتوا في الاتنين ملهمش غيرهم لسه ونسي ذكريات الطفولة بينه وبين هابيل يجوز ونسي وداعة أخوه الطيب الغلبان اللي ولا على باله مش في دماغه خالص القصة دي ونسي إن هو اللي مقصر وملوش حق في اللي بيعمله كل ده اتلغى فضلت فكرة واحدة بس أخويا بياخد حقي ما خدش حقك وربنا ظلمني ما ظلمك انت اللي ظلمت روحك إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها وكلم قايين هابيل أخاه نقطة نقطة أقصد بها إيه قال له إيه الله أعلم طب ليه ما كتبش في الكتاب لأن كلام قايين مع هابيل هو نتاج الحوار اللي دخل في دماغه لو تحاور مع الله وصلى كان ممكن يروح لهابيل يقول له هابيل سامحني لأني في لحظة اتغصت وغرت منك صلي لي يا أخويا عشان أطلع من الأفكار الوحشة دي علمني رضيت ربنا إزاي وريني بتقدم الذبيحة إزاي عشان أعمل زيك ده لو مشي صح إنما واضح إن ربنا ده اتقفل عليه خالص وكلم قايين هابيل دي بداية المؤامرة قال له ايه تعالى معايا الحقل طبعا جواه رغبة الانتقام كيف تكلم أخاك بأي روح بأي غرض بتتكلموا مع الناس ازاي بغرض المصلحة بغرض الانتفاع بغرض الانتقام بغرض الاستخدام ولا بغرض الحب ده حتى بيقول قايين هابيل أخاه بتكلم أخوك إزاي الطبيعي تكلمه بحب الطبيعي تكلمه باهتمام الطبيعي تكلمه بأمانة بصدق إنما هنا مفيش حاجات زي كده هنا كلمه وحطه بخبث بكذب ب- بغيرة بشهوة وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله ودخلنا من خطية في إصحاح ثلاثة أكل الثمرة المحرمة إلى خطية في إصحاح أربعة قتل البشرية اللي يعمل دي يوصل لدي واللي يستسلم لمشاعر غيرة يجي اليوم اللي يقتل حسبه من الثعالب الصغار ساعات الواحد يفتكر ان شوية أفكار لا هتودي ولا هتجيب لا خطر شوية نظرات هتعمل ايه لا خطر او كلام لا خطر حتى الكلام الخطية تتولد صغيرة بس ما تقفش صغيرة تكبر وتلتهم كل شيء قتل قايين هابيل واصبح اول شهيد في البشرية شهيد الايه البر هذا البار لقب في الكتاب هابيل البار لانه بيحب ربنا بيحب اخوه ولو كان عنده أدنى يعني شك في حب أخوه ما كانش راح معاه الحق إنما هابيل مش مع أخوه تعالى حاضر لأنه مش واخد خوانة يعني ده أخويا لكن كون قايين يقتله في الحقل في المكان الذي كان عبدا فيه قايين لأنه كان عاملا في الأرض لأنه هو أرضي وقلبه في الأرض ومخه في الأرض وترابي وإلى التراب يعود فقتل هابيل حاجة تخوف ممكن توصل لكده اه الشيطان وحش لكن احنا بنديله فرصة للأسف يا حزن آدم وحواء على هابيل يا حزن البشرية على كل هابيل مظلوم بريء يقتل إخوته بدون داعي ياما ناس بتتقتل صدقوني بدون وجه حق طبعا واللي بيقتلوهم اخواتهم في البشرية طب ما احنا في الهم سوا ما احنا كلنا لحم ودم في الآخر ما كلنا اتخلقنا عشان نوصل للأبدية وراحت مننا الأبدية بخطيتنا فكلنا في الهم سوا تعالوا نمسك ايدين بعض ونمسك ايدين المخلص ربنا يسوع ونطلع من اللي احنا فيه لكن طبعا الشيطان واخدنا في حتة تاني خالص فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك برضو تلاحظوا أن ربنا يعني حكيم جدا في تأديبه كل الحكمة طبعا كان ممكن بسرعة يواجه قايين كان ممكن حتى يمنع قايين واحد يسأل ليه ربنا ما منعش الظلم ليه ربنا ساب قايين يقتل هابيل ليه يسيب واحد مظلوم يموت وهو مظلوم وليه يطول في عمر واحد ظالم مرة الجاية نكمل كلام لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا ناخد آية واحدة إن أحسنت أفلا رفع قولوا معايا إن أحسنت أفلا رفع كمان مرة إن أحسنت أفلا رفع تفضلوا صلوا